أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فسلوة المحزون سورة يوسف وسورة مريم لا يرد عليهما حزين إلا مسح الله همه وذلك أن من صدق رجاؤه في الله عز وجل جبره الله كلما صدق رجاؤك في الله جبر خاطرك ولا أدل على ذلك أيضا من القصص النبوي من قصة جريج وقصة الغلام مع الساحر والملك فكلاهما صدق رجاؤه في الله فنصره الله قصة جريج العابد جريج العابد ده برضه في صحيح مسلم وصحيح البخاري آه ان يعني جريج كان رجلا عابدا وكره الناس واراد ان يتخلى بربه فطلع برا البلد بنى صومعه طريق لكن كان بنيها بطريقه عجيبه طب امال ده بيطير ده لما يحب يطلع فوق قال لك لا ده رابط حبل في السقف بتاع الايه الغرب حب ينزل يقوم الشعبط في الحبل ونازل ياخذ الحاجه بتاعته وبعدين حب يطلع ومتعلق في الحبل وواخد الحبل معاه فما فيش حد يعرف يطلع له ابدا اي حد عايز ينادي عليه من تحت ليه اراد ان يتخلى بربه مش عايز يخالط حد ولا بتاع المهم ان هو في يوم من الايام كان بيصلي فامه جات له وحشها عايزه تشوفه فجاءت في اسفل الصومعه ورفعت يدها على حاجبها النبي عليه الصلاه والسلام مثل كما يقول ابو هريره مثل فعل ام جريج عمل كده لان في شمس مثلا ولا حاجه او عمل كده عشان الصوت يعني يوصل او كده قالت فوضعت يدها على حاجبها وقالت يا جريج اجبني يا جريج اجبني هو كان بيصلي فقام يا رب امي وصلاتي امي وصلاتي آه يعني اكلمها ولا اكمل صلاه اكلمها ولا اكمل صلاه طبعا هو راجل سايب الدنيا كلها عشان يعبد ربنا فالشيء الطبيعي انه ما يطلعش خلاص فمضى في صلاته ما عرفتش تشوف النهارده جت ثاني يوم برضه يا جريج اجبني كان بيصلي امي وصلاتي صلاتي اليوم الثالث شرف فالمهم لما زهقت منه بقى في اليوم الثالث فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومتات انت هربان من النسوان عشان ما تشوفش النسوان وفتنة النساء والكلام ده طب ادي دعوة ولية ساعة مغربية انك انت ما تموتش الا لما تشوف الوشوش اللي انت هربان منها دي ها ألا تموت حتى يرى ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات انت عارف المومس المرأة البغية وإذا أراد الله شيئا هيا أسبابه ربنا عايز حاجة يعمل لها أسباب قبل ما الحاجة دي تيجي بدأ الناس في المنتديات والقهاوي والجماعة دول يتكلموا عن جريج واحد كثير جريج قال ما أنا مش عارف أنا الجدع ده عايش إزاي مقطوع كده من شجرة ولا بيكلم حد ولا بتاعه ولا حد عارف يدخل له الراجل ده إيه العبادة دي كلها وكان بني إسرائيل فجرة ستات على نسوان رجالة على نسوان وبتاع وكلهم زنا في بعض كده فالمهم بيتكلموا عن البتاع ده فواحدة زانية بغي قاعدة في القهوة فالمهم سمعت الكلام ده قالت جريج مين ده؟ قالوا ده راجل بقى ما فيش حد ابدا يعرف كله قال ده ما قال ده ما ياخدش ايدي غلوة طب ايه رايكم لو جبت رجله؟ تدفعوا كام؟ ها؟ قالوا لها يبقى شهدنا لك واللي عبالك ها؟ تعرف يا عبد الاستغماية؟ ها؟ شهدنا لك واللي عبالك ده انت هتبقي بقى ولا هنا ولا هناك انت بقى الاولى والاخيره قامت واخده بعضها ورايحه بقى العمليه تحدي بقى لازم توقع جريج ده قامت رايحه هناك وقعدت تتعرض لي يمين شمال بتاع ولا بصلها فكان في راعي غنم في الضحى كده وفي القيلوله يدور على ظل عشان ايه يقعد فيه هو والغنم بتاعته فما كانش في ظل في الصحراء دي كلها غير الصومعه بتاع جريج فكان يجي في الظل ده ويقعد هو والغنم بتوعه فالمهم المرأة دي مكنت منها راعي الغنم فزنى بها حملت أول ما بدأ الحمل يظهر وبتاع قالت لهم ده ابن جريج هنا ابن جريج هنا القاهرة كده هنا ابن جريج قالوا خلاص جريج أكيد جريج ابن الذين ده هو اللي عامل الموضوع ده طيب بس أما نمسك الدليل أما نمسك الدليل يعني أما هي تولد ونمسك الدليل هي ولدت من هنا على طول الجماعة اللي حتى اليهود دول ما لهمش حل كل واحد جاب الفاس بتاعته ومش عارف ايه والبلطه بتاعته وقاموا رايحين يكسروا صومعه جريج من تحت عشان يهدوها على دماغه. الراجل كان بيصلي سمع دب دب دب قطع الصلاه. بيبص من الشباك لقاهم بالفوز وشغالين. هيهدوها على دماغه. قالوا ايه الموضوع؟ قالوا انزل يا فاجر يا زالي يا داعر يا يا الى اخره الى اخره القاموس بتاع بني اسرائيل ده. فالمهم قالوا طيب خلاص خلاص ما تدوهاش وبتاع وتدلى بالحبل ونزل. هو نزل من هنا وعينك ما تشوف الا النور لا كتيم وشلاليت وضرب وبتاع وقاموا مكتفين من ورا كتفوا ايديه من ورا واخد بالك كنا نظنك اعبدنا وعامل فيها شيخ وعامل فيها مش عارف ايه وتطلع تعمل كل ده يطلع من تحت راسك وتعمل الكلام ده وبتاع المهم خدوه على مين؟ لملك القريه عشان يحاكمه خلي بالك ان هم اللي وزوا المراه عليه بقى يحاكموه يسيبوا المراه اه يهود بقى بنو إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد تبقى المرأة ثانية والمفروض تاخد نفس الحكم بتاعه إذا كان هيدلج تدلج يرجم ترجم لا سايبينها وياخدوه فالمهم هو مشى بقى الكتفين من ورا كده وبتاع ولمين ايديه وكل بقى القريه اصطفت على الجنبين عشان يتفرجوا على دريد بقى مربحه بجلاله فكل المومسات وقفوا على الجنبين بقى اتفرجوا عليه واخد بالك هو اول ما شافهم ضحك قالوا له بقى انت يعني تبقى في المصيبه الكبيره ديت وكتفينك من ورا ولسه واخد علقه ما ياخدهاش حمار في مطلع ها وعمال تضحك تضحك ليه؟ قال لهم ادركتني دعوه امي هي دعت علي الا تموت حتى ترى وجوه المميتات هذا اللي شفتوها شفت بقى الهدوم على الجنبين اهو واخد بالك خدوه بقى لمين؟ لملك القريه شوف بقى الاكشن اللي جاي ده انا ما قلتوش عشان برضه ايه ندي فلفل كده للقصه ها المراه الثانيه دي بنت ملك القريه واخد بالك وهو عارف ان هي عملت الحكايه دي وهي اللي ولدت الولد وجايه شايلاه بترضعه قدامه كمان واخد بالك وما عملش فيها اي حاجه سايبها ماشي على حل شعرها المهم دخل جريج الملك استقبله ويحك يا جريج كنا نظنك اعبدنا حتى احبلت هذه المراه فقال جريج دعوني أتوضأ اتوضأ طيب دعوني أصلي ركعتين صلى ركعتين ثم قال أين الغلام الولد لسه بيرضع مولود امبارح فجيء بالغلام فنخسه جريج في جنبه كده وقال يا غلام من أبوك قال الراعي الولد لسه مولود امبارح نطق من أبوك قال الراعي أول ما الغلام نطق نزلوا بقى يبوسوا ايديه ورجليه ويتمسحوا فيه تعرف زي ما بيعملوا في نادي السيد بدوي والسوري بتاع دول وهذول يتمسحوا فيه والكلام ده هو ما نعرفش تعرف لما تدخل المقصوره بتاعت السينما السيده تلاقي الحديد اتبلى من كتر ايه؟ من كتر حطيت ايدين الناس اكيد هدوم درجه اتقطعت ها من كتر بقى البركات والتمسح والكلام ده وقالوا نحن اسفون يا جريج نبني لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب نبنيها لك فضة وذهب واخد بالك؟ قال لا أعيدها طينا كما كان فشوف صدق رجاء جريج في الله يعني أنت النهاردة لو جيت على العمود ده هو ونخسته كده وقلت له من بناك أيها العمود الناس هيقولوا عليك إيه ها عنده لطف واخد بالك أو يعني يقول له إيه مالك وبتاع والكلام ده ليه لأنه لم تجري العادة إن واحد يكلم عمود ولا يكلم حيط ولا يكلم أي حاجة ما جرت العادة كذلك لم تجري العادة أن يكلم رجل عاقل طفلا رضيعا مولود امبارح فكونوا ينقصوا كده وهو على يقين أن الله سيظهر براءته هو ده صدق الرجاء في الله واخد بالك فكذلك يوسف عليه السلام أخرجه الله عز وجل من قاع الجب فوضعه على قمة الملك فوضعه على قمة الملك القصة الثانية أنا أذكرها باختصار اللي هي فيها أن من صدق رجاؤه في الله كان الله له قصة الغلام الذي نصره الله عز وجل على ملك ومملكته فحديث صهيب الرومي في صحيح الإمام مسلم قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك ايتيني بغلام أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه فجاءوه بغلام نجيب فكان يعلمه السحر فبينما الغلام راجع إلى قومه أو إلى بيته يوما إذ رأى صومعة راهب فعرج عليها فسمع كلام الراهب فأعجبه في رواية وكان الرهبان إذ ذاك مسلمين فسمع الغلام كلام الراهب فأعجبه طبعا أي إنسان يسمع طلاسم السحرة مع كلام الله عز وجل في كتبه المنزلة لا بد أن يشعر بفرق فصار الغلام يتأخر عند الراهب كثيرا كثرة حبه وسماعه للكلام كان ينسى نفسه عند الراهب فيتأخر على الساحر فإذا ذهب إلى الساحر ضربه ولا بد للساحر أن يأخذ حصته كاملة فهذا أيضا يتأخر عن أهله في الرجوع فإذا رجع إلى البيت ضربه أهله فشكى ذلك إلى الراهب الذي صار موضع سره وصار أمين استشارته قال إذا تأخرت على الساحر ضربني وإذا تأخرت على أهلي ضربوني فقال له الراهب إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر حتى كان يوم من الأيام وخرجت على الناس دابة عظيمة قطعت الطريق العام تعرف الطريق العام اللي هو ذاهب إلى مصالح الناس اللي هي الطريق الرئيسي في رواية الترمذي أن هذه الدابة كانت أسدا خرج هذا الأسد على الناس ووقف على الطريق وبالتالي لا الناس مستطيعة أن تذهب إلى مشاغلها ولا متاجرها ولا مصالحها هنا الملك بقى بيستعين بالأصابع الخفية اللي احنا بنسميها في اصطلاح اليوم المخابرات المخابرات دي الأيدي الخفية التي تتحرك من تحت وتنفذ للملك ما يريد بدون أن يشعر الناس أن الذي يفعل هذا هو الملك يعني ممكن يقول لك ايه عضه يروح يعضه وهو كانه ما يعرفش اي حاجه انا عضك ازاي الكلام ده انا لازم اتخذ موقف خلاص يبقى هو كده براءه ولا احد يلومه مع ان هو اللي ايه اللي وزه قال له روح ايه عضه فالملك اتى بالساحر وقال له صرف الاسد ده فلان الساحر كبير ورجل شيخ فاستعان بالوكيل بتاعه اللي هو الغلام قال له اتصرف الاسد ده فالغلام كان بدا يشعر ان الراهب على الحق وان الساحر على الباطل لكنه يريد ان يرى ايه يريد ان يرى ايه والايات بتثبت الايمان النظري في القلب الايمان النظري بتثبته الايات يعني ربنا سبحانه وتعالى لما وعد بني اسرائيل انه ينصرهم على فرعون بعد ما قتل فرعون قال لهم ايه؟ قال ولقد اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. ليه وانتم تنظرون؟ لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه. شوف بقى اللي ظلمك ودعبك في حياتك وذلك مش عارف تتنفس ولا تتكلم لما تشوفه ميت قدامك أو واقع في مصيبة تحس كده إن في برد وسلام على قلبك. المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلبه عشان كده قال وأنتم تنظرون يعني سللنا غيظ قلوبكم إنكم بتروا مصرع فرعون الذي كان يزعم أنه إله ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا فالآيات الله عز وجل يرسلها لتثبت الإيمان النظري أنا مؤمن أن الله عز وجل على كل شيء قدير لما يبعث لك آية تقول فعلا فيثبت الإيمان في قلبك فهذا الغلام خلاص عنده قناعة إن الراهب أمره حق وإن الساحر أمر باطل لكن يريد أن يرى آية ليطمئن فلما الساحر انتدب وقال له يا ابني روح يتصرف هنا في الأسد ده أمسك بحجر ثم قال اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر ثم دعا ربه عز وجل قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة ثم رماها بحجر فقتلها هنا بقى الغلام صيت انتشر وكل الناس عرفته لان كان نكره مغمور تلميذ لساحر كبير طبقت شهرته الآفاق وده لسه غلام لا حد يعرفه ولا بتاع أول ما قتل ليه الأسد كل الناس بدأت تعرفه هو قتل الأسد من هنا وقام رايح يمين لشيخه الراهب فلما دخل عليه قال له الراهب أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليّ ولا كأننا نعرف بعض إذا حضرتك قبضوا عليك ما نعرفش بعض ثم كان الغلام يداوي الناس من سائر الأدواء أي مرض عضال يذهبوا إلى هذا الغلام على طول رقية بتاعه يدعي ربنا يشفيه خلاص الغلام عرف أن أمر الراهب أحب إلى الله بمقتل الأسد خلاص بدأ يدعو إلى الله في مملكة كافرة لا تعرف الله احنا بندي الدرس ده علشان يتقوى قلبه انك اذا رضيت بالله لا يكلك الى احد ابدا ممكن يبتليك عشان يشوف ايمانك وعزمك لكن لا يسلمك على الاطلاق تكون الدائره في النهايه لك كما قال تعالى والعاقبه للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نحن معاشر الانبياء نبتلى ثم تكون العاقبه لنا اه يكون الحرب بيننا وبين عدونا تجاه مره يغلبنا مره نغلبه بس احنا هننتصر في الاخر والاعمال بالخواتيم فالغلام بدا يدعو الى الله سبحانه وتعالى كل واحد عنده مرض عضال يروح يشفيه على طول فكان للملك جليس حبيبه نديمه ومساهره اللي هو بقى الخلاصه يعني كل ما يعودوا قعده خاصه لازم يكون فلان ده موجود فجليس الملك ده كان عمي وفقد بصره فلما سمع بأن هذا الغلام يداعي الناس من سائر الأدواء أخذ بعضه أخذ هدايا كثيرة وذهب لمين؟ للغلام. وأنت عارف الهدية بتسل سخيمة الصدر يعني أنت عارف حتى لو كانت تافهة. يعني ساعات واحد يديك قلم جاف. أنت زهقان الدرج مليان أقلام ومع ذلك تعتبره تحفة حلوة. المسألة مش القلم في حد ذاته لا، يعني لما يديك أي حاجة برغم إن أنت بتصنعها، برغم إن أنت الموزع بتاعها، لكن ممكن لو اعطاها لك تشعر بشيء من الفرحه في قلبك، هي دي طبيعه الهديه. فالجليس اتى بهدايا كثيره واخذها وذهب الى الغلام وقال له ما ها هنا لك اجمع كل اللي انت شايفه ده بتاعك. ان انت شفيتني. فقال الغلام اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى فان امنت به دعوته فشفاك. شوف ازاي دقيق وعارف مهمته وعارف ربه ما قالش إن دعوت شفيتك لا هو بيعلم الناس التوحيد لأول مرة الناس يعرفوا حاجة عن ربنا فلازم يعلمهم صح عشان ما يختلطش ما للعبد وما للرب قال له إن أنا مهمتي فقط أدعي ربنا وربنا هو اللي يشفيك حتى لا يفتتن الناس به قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت به دعوته فشفاه فآمن جليس الملك بالله فشفاه الله وانت عارف فيه ناس كما قال الله عز وجل لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم لازم ربنا يجعله عبرة عشان يؤمن في بعض الناس كده ما يجيش بالذوق أبدا لازم يجي شد يعني الجماد أفضل منه الجماد أفضل منه لأن ربنا سبحانه وتعالى قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يعني يتيجوا كده يتيجوا كده شك لا هنيجي بالذوق لا نيجي كده راضيين أتينا طائعين ففي نمط من الخلق لا يأتي إلا إذا نزلت عليه مصيبة فيفوق فالرجل ده قال له إذا آمنت بالله دعوته فشفاك آمن بالله عشان بصره وانت عارف ربنا سبحانه وتعالى لما يبتلي عبد يحب ان العبد يتذلل مش يفضل شانف في انفه لا يعني انت عارف مثلا لما زمان كانوا يحكوا مثلا في التعذيب والكلام ده يمسكوا الواحد يفضلوا يضربوه يضربوه يضربوه وهو مش راضي يقول اه واخد بالك وماسك نفسه فلما الضرب زاد خالص قال اه قال له انت لسه فاكر يعني هو لو كان قال اه من الاول انا في عرضك انا في طولك اعمل معروف مش عارف ايه كان شاف ليه؟ يعني انت عارف الانسان اللي بيضرب ينتقم يحب يشعر في قلبه كده ان الانتقام حوق في الجدع ده لكن يضرب فيه وهو زي الحيطه لا بيقول اه ولا بيقول اي حاجه يغيظ ها يغيظ اكثر ولازم يبين ان هو يستوعب الدرس وانه خلاص يعني اخر مره هو ده طبيعه الناس وربنا تبارك وتعالى قال فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا مش لما نزلت عنهم مصيبه قالوا خلاص يا رب حتى ما قالوهاش عشان حتى نرفع عنهم الايه؟ البأس ونرفع عنهم العذاب. فالرجل ده لانه يريد ان بصره فامن فرجع له بصره. لكن الدعوه تحتاج الى حنكه. اجاليس الملك ما عندوش حنكه. هو كان بيمشي على عكاز ويدخل على الملك يحدث على الحيطه وبتاع لحد ما يشوف الكرسي بتاعه فين. المره دي قام فاتح الاكره وداخل كده ويدور على احسن كرسي يقعد عليه. فالملك اول ما شاف كده بصره رجع له. قال له آه، من رد اليك بصرك؟ قال له ربي خط لزق كده قال له أولك رب غيري أنا لا رجعت لك بصرك ولا حاجة قال له الله ربي وربك ورب العالمين كلام صريح كده لواحد كافر مش حتى يلف كده وبتاع عشان يوصل لا اداها على طول دغري كده شوف بقى الحديث بيقول ان ده كان جليس الملك كلمه جليس يعني إيه؟ يعني حبيبه روح انت جسد لكن يا اخي ما عندهمش في قاموسهم حتة الوفاء والأخوة والكلام ده. ما يعرفش أخوه. حتة الوفاء والبتاع وكل مشتقات الوفاء ما تلاقيهاش عندهم في القاموس. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا. يعني إذا غضب يجر عليك وإذا رضيت رضيت حضر حضر حضر حضر على طول يزهق منك. فاستغن بالله عن دنياهم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل فهو أول ما قال له الله ربي وربك رب العالمين خلاص بقى لا وفاء ولا جليس ولا نديم ولا الكلام ده أما علقه على طول فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام هم موصيين بعض احنا ما دعوه ما نعرفش بعض ماشي اه انا اقول لك صحيح بس ما نعرفش بعض لكن بقى الانسان عزيمته بتنفسخ ساعات الواحد مثلا وقاعد لوحده كده يقرا قصه امام من الائمه والامام ده عذب وبتاع وصبر يقوم يلبس ايه الشخصيه ويلبس الدور يعيش الدور يعني يقول لك لو جم قطعوني حتت ولا هقول احد هو اول بس قلم يقول له ايوه بيه امضي على ايه مثلا او انت عايز ايه بالظبط او الكلام ده هو ليه عزيمه القلب بتنفسخ على طول فالانسان لا يضمن انه هل يستمر مثلا هل يسكت لا ما يعرفش فهذه ليست خيانة لا من جليس الملك ولا من الغلام هم قال له ما تدلش علي لكن دل علي هل يعتبر كده كان الأمانة لا ما كانتش الأمانة بس ربنا يعيذنا وإياكم من الظلم والظلمات وكل مشتقات الظلم مادة الظلمة دي نسأل الله العافية لأن مادة الظلمة دي بتاعة النار على طول مادة الظلمة دي وكل مشتقات جهنم المهم إنه دل على الغلام الملك ذكي الملك ذكي فما جابش الغلام وقام معلقه لا لانه محتاج هو لو مش محتاجه كان علقه لكن ده الساحر كبر وهيموت اهو بكره ولا بعده وما عندناش ولد ذكي زي الولد ده يبقى نعمل ايه؟ ندهنه برضه نشتغل معاه ونمد الجسور كده وبتاع فالملك استغبى فيه قال له اي بني قد بلغ من سحرك ما ارى تبرئ الاسمه والابرص وتداوي الناس نساء الادواء ايه الجدعانه دي كلها وايه العبقريه دي كلها انت عمال تشفي الناس وتشيل الامراض وتعمل البتاع قام الواد برضه مديها له كده ايه على طول دغري قال له اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى فقال اولك رب غيري قال الله ربي وربك رب العالمين فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب هو ده بقى راس الحي جيء به قال له كلمه ونص ارجع عن دينك قال له لا قام شقه بالمنشار نصين وقفه كده ومن مفرق راسه كده قعد ينشر فيه كده لحد ما جابه للاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط شقاه يقع كده ونص يقع كده لان ده ملوش حل ده حته رهب صومعه لا مستفيدين منه ولا عارفين منه حاجه وهيقلل لنا الدنيا يبقى نقتله خلاص خلاص يبقى قاتل الراهب قام جايب مين؟ جليس الملك قال له ارجع عن دينك قال له لا قام شقه نصين ما هو جليس حته جليس يعني لا راح ولا جه اذا غاب ولا راح في داهيه ولا مات ولا هنخسر حاجه خلاص يبقى قضى عليهم الاثنين فاضل مين بقى الغلام قال له ارجع عن دينك قال له لا ما شقوش نصين ولا حاجه واخد بالك لكن هنهدده ونقرصه قرصتين كده اذا وجعوه وحب يرجع يبقى كسبناه لان مش هنلاقي ولد زيه ولسه ولد شباب في مقتبل العمر واحنا محتاجين فخلاص يبقى ايه بلاش نشقه نصين ونقرصه قرصه كده فدعا فوجا فقال لهم الجماعة الحرس الخاص بتاعه قال خذوه على قمة أعلى جبل ولما تطلع فوق خالص فإن رجع وإلا شوف برضه المساومات لحد آخر لحظة طلعوا بالجبل وهم ها ترجع بقى وتعقل كده وتبقى شاب مستقيم وتترك بقى اللي انت فيه ها ولا نزقلك كده من على الجبل شوف المساومات لحد آخر قاتل الله سياسة هي سياسة كده لا دين لها ها ترجع ولا نزقك من على الجبل هنا بقى الشاهد اللي في القصة كلها بقى وهو أن من صدق رجاؤه في الله لا يسلمه أبدا هم كلهم واقفين ترجع ولا نحدفك فقال الغلام رب اكفنيهم بما شئت فارتجف بهم الجبل فسقطوا جميعا ورجع هو إلى الملك خلاص الملك أول ما شافه جاي على رجليه قال ويحك أين أصحابك قال كفانيهم الله بما شاء مش يتوب ويبتدي يعني يعقل لا العزة بالإثم دفعته وجاء برضه فوج آخر من الحرس المرة دي بقى هنأكله بقى سمك القرش ناخده بقى في البحر في قرقور قرقور اللي هو القارب الصغير خدوه كده وفي نص البحر قولوا له كده ترجع وتبقى مستقيم كده بتاع ولا نرميك في البحر وطبعا انت عارف زمان العرب كانوا يخافوا من حاجه اسمها بحر والدنيا كلها تخاف من البحر لان البحر ملوش حل البحر ملوش حل الا الغرق زي الجو دلوقتي برضه الطيران لما الطياره تصير فوق مالكش حل مره تنسافر وبعدين ركب جنبي واحد يبدو انه كان اول مره يسافر فالمهم الطياره طبعا خدت سرعتها على المدرج تطير قبل ما تطير بحوالي سرعه 1000 كيلو او 1000 وكذا المهم لقيته ماسك في الكرسي واخد بالك وشه اصفر فلما الطياره طارت قال خلاص ملناش حيله خلاص يعني هي لو وقعت هيعمل ايه يعني واخد بالك لا حيلة إلا بالله خلاص بقى بقينا في الهواء متعلقين فبعد ما بال عليه كده والطياره مشيت واديهم مشروبات فابتديت اتعرف بيه. قلت له يا اخي انا شايفه كده والطياره بتطير كده قمت قايل يعني خلاص لا, لا حيله لنا الا بالله. وانت فاكر لما تكون ماشي على رجليك لك حيله الا بالله؟ هو انت متخيل لما تكون ماشي على رجلك في الشارع ملكت امرك يعني؟ والله ما ملكتش امرك زي ما انت فعلا امرك كله بيد الله في الجو فامرك كله بيد الله في البر وانت ماشي على رجلك. هو البر زي الجو زي البحر. هو ده في, في البحر والبحر مرعب لان لما ترسل طرفك لا ترى له اخره فالمهم قال لهم قال لهم في نص البحر كده وسوموه لحد الاخر كده رجع رجع ما رجعش قلبوه فوصلوا في نص البحر وبعدين قالوا له ترجع والا فقال رب اكفنيهم بما شئت فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو الى الملك خلاص الملك اول ما شاف قال ويحك اين اصحابه قال كفانيهم الله بما شاء ثم قال له احسن يجيب فوق ثالث يودوك اي حته كمان قال له ريح نفسك بقى بص انا هقول لك على هجيب لك من الاخر اعلم انك لن تقتلني تريح بقى الا ان تفعل ما امرك به اللي هقول لك عليه تنفذه شوف الولد شوف العزه هو اللي تحول الى امر قل له اللي اقول لك عليه تسمعه ده مين اللي يقول كده؟ المفروض يقول كده الملك اللي معاه القوه ومعاه المجال وبتاع لا الولد تحول بايمانه وبيقينه في الله الى امن قال له اعلم انك لن تقتلني حتى تفعل ما امرك به قال له وما ذاك؟ قال له تامرني بايه؟ قال له بقى ان تجمع الناس في صعيد واحد تيجي على ميدان كبير كده زي ميدان التحرير مثلا ولا اي ميدان من الضخم كده وتلم الناس كلهم ويقفوا كلهم يتفرجوا وتقوم تصلبني على الخشبه دي وتاخد سهم من كنانتي الكنانه اللي هو الجلاب بتاع السهام وتاخد بقى السهم ده من عندي وتحطه في كبد القوس وتنشن عليا وتقول باعلى صوتك عشان الناس كلها تسمع تقول بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك وقع السهم ها هنا وأشار إلى صدغه فتقتلني قال له ده بسيط خالص كنا نعرف كده كنا خلصنا عليك من زمان لم الناس وطلبه وصرخ بقى بأعلى صوته والناس كلها بتسمع بسم الله رب الغلام وأم ضربه بالسهم فوقع السهم حيث أشار الغلام المكان اللي أشار عليه السهم وقع فيه فقتل الغلام فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام أشوف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يكيدون كيدا وأكيد وقال تعالى إن كيدي متين ما يخيبش أبدا لما يحب يكيد لعبد ما يعرفش يفلح أبدا منه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله أنعم على عبد وهو مقيم على معاصي الله فإنما هو استدراج استدراج أهو ده الكيد المتين مقيم على المعاصي وبيعمل كل المعاصي ومتمتع بشبابه وربنا بيديله تلاقي الفلوس بتاعته عامله زي الدود تنمو كده بلا حساب أهو ده استدراج بجرجره حتى إذا أخذه لم يفلس فهو لو إن الملك ده ترك الغلام وعشرين واحد مع الغلام يدعو إلى الله كان ممكن يخلوا الجماهير دي تؤمن في ضحوية كده ده لو كانوا عملوا بهلوانات يعني أنت عارف اللي حصل في البوسنة والهرسك برغم ان هو مر جدا الا انه من نعم الله علينا ان الجماعه دول كلهم ماتوا واتقتلوا. الواحد يقول لك ليه؟ نقول لان البوسنه والهرسك دول غابوا سبعين سنه تحت حكم الشيوعيه. فالشيوعيه قتلت كل حاجه عن الاسلام في نفوس هؤلاء، حتى ان النصارى تزوجوا من المسلمين والمسلمين تزوجوا من النصارى. خلاص بقى كلهم اخوات، ما هو ما فيش دين بيحكمهم. واحنا اخوات الانسانيه. فكله اتجوز من بعضه. فتخيل بقى واحد مجوز بنته لواحد نصراني والنصراني ده اخلاقه كويسه وودود وحبيب والكلام ده فبعد ما كل جمهوريه اخذت استقلالها الازهر هنا بعت كتيبه من العلماء علشان يعلموا الناس الجهله دول دين الله فقعد واحد من العلماء يقول له يا فلان النصارى دول كفره يقول له كفره ايه يا عم؟ اذا كان ده ده هو جوز بنت ها جوز بنت وبعدين تحسن من ابن على فكره ده ولد مطيع وكويس وكل ما عاوز ولا ايه ومش عارف ايه والكلام ده انت جاي تفرق بينه وبين جوز بنتي انت كده مش عارف ايه وهيقفوا ضد كل العلماء بسبب الافكار المنحرفه اللي عندهم فربنا سبحانه وتعالى عشان بقى الاسلام يغزو اوروبا بسرعه ان قاتل كل الجماعه دول عشان السكه تفضل والسكه تخلى لان دول كانوا اكبر عقبه في سبيل المد الاسلامي في اوروبا اكبر عقبه فقتلهم الله تبارك وتعالى ولعل يثبت لهم اجر اجر الشهاده هناك يبقى ريحنا منهم وتقبلهم عنده ان شاء الله يبقى كده ايه فايده في الناحيتين فهو الملك تصور انه لما يقتل الغلام قال الدنيا هتفضل فاذا بالناس جميعا يقولون بسم الله رب الغلام من الذي كاد للغلام الله لانه قال له كده تقول باعلى صوتك بسم الله رب الغلام يبقى الملك عارف ان فيه رب للغلام ورب الغلام اقوى من الملك ليه لأن الملك حب يقتل الغلام ما عرفش فمن الذي قتل الغلام؟ رب الغلام يبقى هو القوي العوام مذهبهم يروحوا للقوي يعني لو في اثنين فتوات واحد فرع الثاني كل الناس تروح للفتوة الجديد على طول يبقى إذا الملك ما عرفش يقتل الغلام وبقت فضيحة جلاجل والمملكة كلها عارفة إن الملك يبعت هنا فوق يموتوا يبعت هنا فوق يموتوا يبقى إذا رب الغلام ده أقوى من الملك عشان قتل الغلام فلذلك الناس كلها لاذت للاقوى قالت امنا بالله رب الغلام. حاشيه بقى السيئه البطانه السيئه اللي ربنا بيقيضها لمن يغضب عليه قالت له ارايت قد وقع بك ما كنت تحذر، انت كنت خايف ان الغلام يبتدي يعمل شغل في المملكه ويؤمن الناس، امن الناس جميعا. قال لهم انا مش عارف افكر دماغي خلاص راح فكروا لي اعمل ايه؟ قالوا له ما فيش غير حل واحد. ما هو الحل؟ قال قالوا احفر الاخاديد على افواه السكك. مثلا البلد هنا ملهاش غير ثلاث طرق. اي حد عايز يهرب ما يعرفش يطلع الا من طريق من الثلاثه دول. يبقى احنا كده على اول الطريق نقوم حافرين اخدود اللي هو بير عظيم. وهات النحاس المغلي وحطه في البير واشعل نارا ونجيب بقى الناس بتوع المملكه والراجل يورينا نفسه. فجابوهم قال لهم فكر فعلا فكره كويسه جابوهم طابوت انت بقى ايه؟ تؤمن بمين؟ اذا قال له لا انا امنت بالملك وبتاع يقوم قايل له ارجع ايه؟ الى القريه سالما موفورا. اذا قال له امنت برب الغيب يقوم حادفه فين؟ في الاخدود. واخد بالك؟ فضل بقى يحذف واحد ويرجع واحد حتى جاء الدور على ام معها غلام رضيع. هم اول تصرف عملوه مع الست دي قاموا واخدين الولد وحادفينه في الايه؟ في الاخدود. داب على طول. مفيش ثانية وبقى مية لأن ده نحاس مغلي نحاس مغلي وبعدين الأم لما شافت ابنها كده بقى مية فتقاعست وخافت وانفسخ عزم قلبها طيب تؤمنين بالله رب الغلام هترجع بقى ومش عارفة تنطق من الخوف والرعب وتراجع نفسها فسمعت صوت ابنها من الأخدود يقول لها يا أم اصبري فإنك على الحق وفي الرواية الثانية وكانت ضعيفة قال لها قعي ولا تقاعسي يعني تعالي بسرعة ما ما تتأخريش يعني قعي يعني نط في البيت ولا تقاعسي يعني لا إيه لا تتأخري فهذا رجل صدق رجاؤه في الله فغلب مملكة بأكملها اوعى تكون فاكر انك انت وحيد وانت بتدعو الى الله وحيد لا ده انت قوي بربك عشان ما يجيش في يوم من الايام تقول الناس تخلت عنك لا انت وانت ماضي الى الله اغسل يديك من الناس لا ينصرك احد الا الله تبارك وتعالى اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم